إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا مسلمين لك سلما لك مخلصين لك مخلصين لك اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعله لوجهك خالصا اللهم استعملنا في كل لحظة من أعمارنا في طاعتك يا رب العالمين ليلا ونهارا سرا وجهارا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم أقمنا على ما تحب وترضى بفضلك يا ذا الفضل الواسع العظيم آمين ثم أما بعد فقد قال تعالى فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب يعني الوقت تقريبا كل أو جل الطلبة والطالبات خلصوا الكليات بتاعتهم فإذا فرغت فانصب الأجازة جاية يا جماعة ربنا بيقول لك لو جالك وقت فراغ اتعب بقى اتعب عشان ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ممكن فترة انشغاله في فترة مرضه في فترة عرض من العوارض الشاغلة ما هوش قادر ان هو يجيب اخره في طاعة ربنا واسترضاء ربنا سبحانه وتعالى ولكن اول ما الانسان بيفرغ هو ده الاختبار الحقيقي هو ده الامتحان ان اديك فضيتها وهتعمل ايه بقى اديك خدت الوقت وهتعمل ايه هتبرهن انك راغب الي قد ايه فاذا فرغت فانصب هنتعب في ايه هنتعب في القرآن يا جماعة هنتعب مع كتاب الله سبحانه وتعالى احنا قدامنا ثلاث شهور شهرين قبل رمضان وشهر رمضان ثلاث شهور ممكن يبقوا نقلة خطيرة في حياة اي واحد مننا لو اي حد مننا استغلهم صح في علاقته بكتاب الله سبحانه وتعالى هيبقوا نقلة خطيرة جدا في حياته هيطلع من رمضان انسان تاني هيطلع من رمضان في مستوى تاني خالص في التزامه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى ونفعه لدين الله احنا عايزين الثلاث شهور الجايين بإذن الله يبقوا تربية بالقرآن بأقصى ما نستطيع من قوة ومن طاقة بإذن الله الثلاث شهور الجايين عايزين يبقوا تربية بكتاب الله فعلا بحق وحقيقي قيام الليل ده تربية بالقرآن ورد القرآن اليومي النهاري ده تربية بالقرآن حفظ القرآن تعلم تجويد القرآن سماع دروس فهم القرآن عايزين يا اخوانا الفترة الجاية تبقى حياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى تبقى فعلا فإذا فرغت فانصب عايزين نتعب مع كتاب الله سبحانه وتعالى احنا بإذن الله سبحانه وتعالى هنمشي في اتجاهين يعني انا قلت لكم مرة اللي فاتت قصص الانبياء ده اتجاه جميل ولكن برضو الواحد لما بدأ يقلب في القرآن سبحان الملك العظيم عامل كأنك انت انت والله فعلا وفاكات مما يتخيرون انا بحس ان يتخيرون ديت عارف لما يكون انسان يعني قدامه عارف يتحيرون عارف الانسان المتحير اللي ما مش عارف يختار ايه ويسيب ايه فكذلك القرآن مأدبة الرحمن تخيل مأدبة الرحمن دي فيها اصناف قد ايه يا اخوانا الا ان في كل سورة نفحات الا فتعرضوا لها الا ان في كل سورة رحمات ألا إن في كل سورة عطاءات ألا إن في كل سورة كنوز من معاني الإيمان ومعاني الفهم كل صورة كنز من كنوز الربانية ربنا منزلها لنا عايزين نقف قدام كل صورة عشان كده كل صورة قبلها قول الله قبلها يعني كلمة بسم الله الايه الرحمن الرحيم ليه لان كل صورة عطاء رحمات جديد معاني رحمات جديده فكل صورة ربنا بيقول خد بالك الصورة دي فيها رحمات غير كل اللي فات وغير كل اللي بعدها فيجب انك انت تنهل من القرآن قدر ما تستطيع كنت بتدبر في بعض صور القرآن والله يا اخوانا كل صورة بل كل آية بتضيف في حياتك معنى وبتوجهك لحاجة اخطر ما تكون يعني صورة الجمعة يعني انا يعني قبل كده الواحد كان دايما يفكر في فك كلمة المعادلة الصعبة المعادلة الصعبة ما بين الدين والدنيا ازاي الانسان يبقى ناجح في الدين وناجح في الدنيا لقيت صورة الجمعة بتتكلم في الموضوع ده المعادلة الصعبة يعني انت لو هتحط لها عنوان هيبقى ده العنوان بتاعها بتكلمك عن الناس لما اشتغلت في الدين ربنا بيقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه فاسعوا رايحين رجالة رايحين جري منطلقين الى الله لما اشتغلوا في الدين اشتغلوا صح طب لما اشتغلوا في الدنيا بقى فاذا قضيت الصلاة فايه فانتشروا في الارض الانتشار يقول لك قوات الانتشار السريع يعني ممكن تطوق البلد في عشر دقايق عارفة المداخل والمخارج وبتسد كل الثغور انتشروا يعني المؤمنين لما بياخدوا الدين ويخرجوا للدنيا ساعتها مش الانفضاض اللي احنا فيه الوقت التعليم الجامعي تلاقي عدد الدكاترة اكتر من عدد الناس الدكاترة في في الشمال في شمال مصر كتيرة جدا وفي الجنوب مفيش دكاترة خالص ولا في ولا في سينا تلاقي الحرف المهنية قليلة جدا تلاقي انفضاض انفضاض انما لما بنخرج للدنيا بعد ما تشبعت قلوبنا بالدين هيحصل الانتشار الانتشار اللي هو التوزيع المثالي على ثغور الدنيا حسيت ان انا بتكلمك عن ناس لما اشتغلت في الدين اشتغلت صح ولما اشتغلت في الدنيا اشتغلت صح المعادلة الصعبة طب نحلها ازاي يا رب الدين الاول لو دينك بقى صح كل حاجة بعد كده في دنيتك هتبقى صح سورة القيامة تحس ان هي جاية بعد سورة المزمل والمدثر المزمل بتقول لك ايه قوم قوم واعبد ربنا والمدثر بتقول لك ايه قوم قوم ادعوا لربنا قال لها طب في واحد يقول لك انا مش قادر اقوم مش قادر اعمل ايه تيجي سورة الايه قيامة يا اللي ما انتش قادر افتكر الحاجات دي عشان تقدر تقوم لربنا سبحانه وتعالى هي دي المعاني اللي هتقيمك في طريق ربنا تحس ان كل سورة معجزة كل آية معجزة كل كلمة في القرآن يا جماعة حتى كلمة ألهاكم التكاثر لما تيجي تقرأ ألهاكم التكاثر الواحد قال سبحان الله هو كلمة التكاثر ديت هي كلمة أصلا تدل على يعني ده التكاثر ديت أيام ما كنا بناخد الأحياء زمان كان يقول لك التكاثر في الحيوانات ده كلمة بهائم أصلا كلمة لا تستخدم مع البشر العاقلين مع الجنس البشر العاقل فلما ربنا يقول ألهاكم التكاثر معناه ايه ان ممكن حب الدنيا يحول الانسان لبهيمة او لبهائم والعياذ بالله وبالتالي تمسخ القلوب كما احبت الدنيا تمسخ القلوب تبقى زي قلوب البهائم كأن الكلمة بينت لك حقارة اللي بيحب الدنيا وبينت لك عقوبة اللي هيحب الدنيا من مسخ القلوب كقلوب البهائم والعياذ بالله كل سورة في القرآن بتديك معنى خطير كل كلمة كل لفظة كل موضع لآية بعد آية أو لسورة قبل سورة عايزين يا أخوانا ننهل من كتاب الله ألا إن في كل سورة نفحات وعطاءات ورحمات وكنوز ومعاني عظيمة ألا فتعرضوا لها اوعى الكنز ده تخرج من الدنيا وانت ما نهبتش منه على قد ما تقدر اوعى الثلاث شهور الجايين ان شاء الله عايز وظيفة كل واحد وكل اخت مننا ان يبقى وظيفته القرآن ده هو الجهاد في القرآن ده ولا احنا بنعمله ده يا جماعة الوقت جهاد ده بنص كلام الله مش بكلامنا احنا وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا اللي احنا بنعمله ده عشان نفهم القرآن ونتدبر القرآن ونوصل للقرآن ده جهاد انا اعرف بعض الاخوة يعني كان زمان يقعد يتدبر في الايات ويتعب نفسه ويرهق نفسه مش حاسس ومتعذب نفسيا انه مش قادر يحس بالايات وصل بفضل الله يعني تلاقي الاخ ده يقول لك يجي يشتكي يقول ده انا ممكن اصلي قيام ليل ساعتين ثلاثة مش قادر اتجاوز ثلاث ايات او اربع ليه من كتر ما ربنا فتح قلبه على القرآن هو مش قادر يعدي الكلمة قلبه مشدود لكل كلمة والكل معنى احنا عايزين نوصل لدي عايزين على اخر رمضان انت بتفتح في الاية الفجر جدا عليك وانت لسه فيها ليه ما انتش قادر تعديها ما انتش قادر تسيبها امتى ده هيحصل لما ربنا يفتح قلبك على القرآن لما يحصل فتح القلب على القرآن فتح القلب على القرآن ده مقام هائل باهر مش هتوصل له غير بفتح من الله الفتاح سبحانه وتعالى هنمشي في اتجاهين يا اخوانا اتجاه قصص الانبياء اللي هي سلسلة الهمة وعلو الهمة واتجاه الجلسات القرآنية العامة لان في حاجات خطيرة في القرآن طب نحن بنفسنا منها ليه انا اثرت النهاردة ان شاء الله ان احنا نتكلم في صورة من اسمها صورة خطيرة جدا وصورة جاية عشان توقظ موات القلوب وصورة بتطلب منك انك انت لا يمكن تبقى قبلها زي بعدها عشان كده الصورة اللي بعدها على طول اول طلب فيها الامامة في الدين قال لا صورة ايه دي صورة ايه صورة الرعد يا جماعة صورة الرعد من اسمها تخيل ان ربنا يسمي صورة الرعد الرعد ده ايه الرعد ده ده ده جندي جندي من جنود الله الرعد طلع جندي تفاجأ في سورة الرعد ان ربنا بيقول له يسبح الرعد بحمده والملائكة و... ربنا بيتكلم عن جنوده يعني الرعد ده اللي الناس مرعوبة منه ده ده جندي من جنود الله اه بس الرعد ده صوت مجرد صوت ايوه الصوت ده ربنا اختاره كجندي هياه يهلك به مش الكرة الارضية ولا المجموعة الشمسية هيهلك به السماوات السبع والارضين السبع يوم القيامة صوت واحد بنفخة واحدة بصيحة واحدة بس الصوت ده ربنا سبحانه وتعالى قال على قوم مؤمن آل ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع خامدون صوت واحد بس من فوق من السماء مفيش ولا جندي نزل ده جندي واحد بس فتح بقه من فوق الله أعلم من السماء الكام كل القوم بتوع مؤمن آل ياسين أهلكوا يعني الصوت ده جند رهيب فربنا سمى الصورة باسم جندي من جنوده وهو الرعد طب الرعد الصوت بتاعه ده ايه تذهل في الصورة اما تكتشف ان الصوت ده صوت تسبيح الرعد بيسبح الصوت ده اللي قلوبنا بترتجف منه وترتعد منه كلمة رعد اصلا يعني ارتجاف ارتعد يعني ارتجف الرعد ده بيسبح ربنا وهو بيرتجف والقلب اللي بيسمع صوت تسبيحه بيرتجف ده ربنا سمعك صوت تسبيح مخلوق واحد بس ويسبح الرعد بحمده امال لو ربنا سمعك تسبيح باقي الكائنات هتعمل ايه امال لو ربنا فهمك هو بيقول ايه امال لو ربنا فهمك الكائنات دي كلها بتسبح ربنا بتقول ايه يا لضيعتنا وسط تسبيح الجمادات والبهائم يا جماعه يا لضيعتنا وسط تسبيح النمل والنحل وز... والحيتان في البحار والسحب الكائنات دي بتسبح ربنا تسبيح فوق ما نتخيل من المعاني وفوق ما نتخيل من القوة يعني الرعد ده ربنا سمعنا بس اذن فينا ان احنا نسمع صوت تسبيح مخلوق واحد واحد وما لو ربنا سمعنا صوت تسبيح الكون كله هنعمل ايه وما لو ربنا فهمنا المعاني هنعمل ايه المفاجأة الثالثة غير ان الرعد ده جندي وان الرعد ده صوت تسبيح ان الرعد ده صوت كائن خايف من ربنا ده صوت خوف اصلا ويسبح الرعد بحمده والملائكة ايه من خيفته صوت كائن خايف من ربنا يعني الصوت اللي بيزلزل قلوبنا من الخوف ده ده اصلا صوت كائن خايف تخيل لما يكون واحد مثلا مرعب في المنطقة ورعب كل الناس ومخلي الناس كلها قافلة على نفسها بيوتها وجيت لقيته موطي على جسمة واحد وقعد يبوس جسمته ويقول له ابوس جسمتك ارحمني تقول ايه ده اللي راعب الحتة دي كلها مرعوب من ده يبقى ال... ال... يبقى ده ايه ده بقى تخيل يا اخوانا ان الصوت اللي بيرعب القلوب ده صوت كائن خايف من ربنا المفروض نخاف من ربنا قد ايه المفروض قلوبنا ترتعد خوف من الملك الجليل قد ايه الكائنات دي اتسبحت بالمنظر ده وخافت بالمنظر ده لانها عرفت مقام الله قد ايه احنا لو عرفنا مقام الملك اه هنتغير والله عشان كده سورة الرعد سورة الرعد بتتكلم عن ايه سورة الرعد رعدة في سماء قلبك رعدة في سماء القلب رعدة زي صاعقة نازلة على القلب عشان تفوق القلب رعدة بتخلي قلبك يرتعد من إجلال الله ومن تعظيم الله ومن خشية الله سورة الرعد بتخلي قلبك لازم يخاف عشان كده الرعد احنا قلنا انه مخلوق خايف من ربنا وده صوت خوفه فلما خاف من الله ربنا اخاف منه كل شيء فلو انت خفت من ربنا ربنا يخاف منك كل شيء سورة الرعد نازلة في مرحلة صعبة جدا في الدعوة مرحلة فيها ازمات وفيها تهديدات وفيها وفيها فكأن سورة الرعد بتقول لك لازم تبقى رعد لازم يبقى قلبك فيه قوة الرعد لما تيجي تتكلم عن ربنا او تواجه اهل الباطل ترعد في سماء الدعوة يبقى كله يخاف منك بس لو انت الاول ايه خفت من ربنا سبحانه وتعالى سورة الرعد اتذكر كلمة قالها احد المفسرين عليها لا انساها ابدا لما قال في التفسير بتاعه وكدت ان اعرض عن تفسير سورتي الانعام وسورة الرعد اشمعنى هتعمل تفسير 112 سورة بس ليه طب والسورتين دول ليه لا لان اقصى ما استطيع ان اعبر به عما في قلبي نحوهما وبين ما فيهما يعني بيقول الفجوة ما بين اقصى حاجة ممكن اقولها وما بين معانيهم فجوة هائلة لا يسدها شيء بيقول انا لا يمكن هقدر اعبر عن اللي في قلب ناحيتهم ناحية الانعام والرعد ليه لان السورتين دول بيتكلموا عن ربنا فعايزين نركز يا اخوانا مع بعض في سورة الرعد باذن الله سبحانه وتعالى السورة اللي بتتكلم عن الملك السورة اللي بترعد في سماء قلبك السورة اللي بتكلمك عن ارتجاف الكون من خدشة الله السورة اللي بتكلمك عن جنود الملك سبحانه وتعالى السورة اللي بتكلمك عن جلال الله لغاية ما قلبك ينتفض كل ما تسمع كلمة الله هنتكلم عن سورة الرعد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب ربنا قبل ما بيكلمك عن اللي في آياته بي قبل ما بيكلمك عن اللي في القرآن بيكلمك عن القرآن نفسه ليه انت لازم تفهم لما ربنا يقول لك تلك آيات الكتاب المبين يعني ايه المبين اللي هيفهمك كل حاجة اللي هيوريك كل حاجة اللي هينور لك كل حاجة اللي هيمشيك في نور الله اللي هيخلي طريقك اوضح من الوضوح كل آية في كتاب الله نبراس رباني بينور لك طريقك الى الله تلك آيات الكتاب المبين الواضح الموضح المبين المنور لطريقك اوعى تحرم نفسك من فهم القرآن اوعى يا اخوانا تحرموا نفسكم من عظمة القرآن ربنا بيكلمك الاول عن عظمة القرآن ليه عشان كل آية من آيات القرآن في السورة كل ما تيجي تقراها تفتكر استنى الآية دي نبراس الآية دي نور هتخرج من النور من غير ما تاخد منه ولا شعاع واحد في طريقك لازم تفهم معاني الآيات لازم تفهم كنوزها زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أول سورة القصص نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم ايه يؤمنون يعني ايه يا رب يعني المعاني دي مش اي حد هيفهمها المؤمن بس على قد ايمانك على قد ما هتفهم القرآن على قد ما في قلبك من نور على قد ما هتستفيد من نور القرآن على قد الايمان والطهارة والنظافة وحب الوصول الى الله والرغبة الى الله اللي في قلبك على قد ما هتفهم معاني القرآن تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك هو الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون ثم سيل من الكلام عن قدرة الله سيل باهر ورا بعضه اعظم ايات القدرة اللي في القرآن كله ربنا جمعها مع بعض في اول سورة الرعد انا بقول لك دي سورة رعد السورة دي كل ما تيجي تتقفل في وشك الابواب وما تلاقيش اسباب توصل بيها لمرادك وتحس انك في ازمة وتحس انك عايز تقرأ حاجة تجدد في قلبك اليقين في قدرة الله اقرأ السورة دي ربنا يكلمنا الوقت عن قدرته يا جماعة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر ربنا بيقول ايه ربنا بيكلمنا عن قدرته الباهرة خدوا بالكم ان كثير جدا من سور القرآن تلاقي الكلام في الاول يتكلم عن قدرة الله ليه لانه معنى لو سكن قلبك حياتك كلها تتقلب زي سورة الطور كده من اولها والطور ايه الطور ده ده الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل وقال لهم ههدوا على دماغكم لو ما قطعتونيش قدرة وكتاب مسطور ده ايه ده كتاب القدر اللي فيه اقدار الله على العباد ربنا بيقول لنا ايه بيقول لنا بصوا للي بيحصل في الواقع شفتوا كلمة حصلت في الواقع غير اللي في الكتاب ده الحرب العالمية انا كتبت ان اللي ينتصر فيها الدولة الفلانية وحصل العكس فلان كتبت انه يرزق النهاردة الف جنيه ورزق الف جنيه وشلن فلان كتبت انه يشفى في اليوم الفلاني ويشوفي قبلها بخمس دقايق قدرة الله على انه هو يهيمن بقدره على كل مخلوق في الكون وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور البيت اللي فيه سبعين ألف ملك كل يوم بيدخلوا يطوفوا حبا لله وشوقا إلى الله ورغبة إلى الله تخيل الجنود دي كلها جنود أنا جنودي مين اللي يقف وش الملك مين اللي يقف قدام الملك إذا كان دول جنوده أمال قوته هو إيه والبيت المعمور والسقف المرفوع شوفوا مليارات الكواكب والنجوم والمجرات أنا اللي رفعتها بقدرتي والبحر المسجور سوف البحار والمحيطات مليارات المليارات من ذرات المياه فيها أحولها نار في لحظة بقدرتي ربنا يا اخوانا بيكلمنا عن قدرته في القرآن كتير ليه عشان يبهرك لان اليقين في قدرة الله ده لو دخل قلبك حياتك كلها تتغير لما دخل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام يقول لربنا باسمك يا ربي وضعت جنبي وايه وبك بك ارفعه الباء ديت فيها سر الافتقار الى الله كله بك ارفعه يصحى يقول باسمك اللهم بك اصبحنا بك امسينا بك نحيا بك نموت بك لا حول ولا قوة الا بالله بك يا رب بك اصول بك اجول بك احول بك اقادم تخيلوا يا اخوانا كلمة بك دي عند النبي عليه الصلاة والسلام باقي الافتقار والاستعانة دي عند النبي يقين في قدرة الله هو ايه اللي خلى ابراهيم يقف في وش النمرود غير اليقين في قدرة الله هو ايه اللي خلى يونس في بطن الحوت يقول يا رب غير اليقين في قدرة الله انا عايزين نصدق يا جماعة عايزين نصدق ان ربنا قدير منظر يونس والحوت فاتح بقه 8 امتار ولا 6 امتار عشان يبلعه لو انت شفته بعينيك هتقول لا يمكن ده بعد خمس دقايق هيبقى له وجود على وجه الكره الارضيه لو شفته تاني ممكن يحصل لك صاقه ترتعد يحصل لك رعد في قلبك منظر سيدنا ابراهيم وهم بيرموه في النار يخليك توقن لو شفته ان لا يمكن بعد دقيقه واحده هذا الانسان هيبقى له حياه ولا نفس على وجه الارض انت لسه ما صدقتش لسه ما صدقتش انه يقدر بعد ما ربنا ورانا ملايين النباتات طالعه من الارض وملايين الاجنه بتتخلق في الارحام وملايين الاشكال والالوان والمخلوقات لسه ما انتش مصدق هو قادر قد ايه لسه مش مصدق ده زي ما واحد بيقول لواحد انا عايز الرخصه يقول له يا ابني انا ليه قريب لواء يقول له يعني يقدر يقدر بعد كل بعد ما شق البحر بعصايه بعد ما حول النار الملتهبه برد وسلام بعد ما سير مليارات الكواكب والنجوم في السماء بامره بالثانيه بعد ما عمل كل ده وانطق الغلمان والاطفال في الماء لسه بتقول يقدر ولا ما يقدرش لسه ما انتش مصدق هو يقدر يعمل لك ايه يا جماعه كلمه الله عايزينها تزلزل قلوبنا كلمه الله عايزينها تبقى زي الرعد اللي نازل على قلبك قلبك ينتفض اول ما يسمع كلمه الله الله الذي رفع السماوات شوف كلمة الله في الأول هتعمل إيه في قلبك الله الذي رفع السماوات كلها بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل كلمة تحس إنها بتنضح بقدرة الله سخر الشمس والقمر ده الشمس دي مخلوق رهيب ربنا سخره زي العبد بالثانية سبحان الله العظيم ايه القدرة دي يا رب ايه القدرة مال احنا الضعفاء الحقراء بنجادل في ايه كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات, لع... الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار إيه ده هو ربنا بيتكلم عن إيه عن كتلة حجرية صخرية حجمها وزنها 6000 مليون مليون مليون طن بيقول مد الأرض هي, هي صلصال هي حتة طين وجعل فيها رواسي ركب فيها الجبال بتاعت وانهار شق فيها الانهار بتاعت هو ربنا بيتكلم عن ايه يا جماعه زي ما ربنا يقول والارض بعد ذلك ايه دحاها يا رب ده الدحيه دي اللي هي البيضه يا رب الدحيه اللي هي البيضه اللي تحطها في ايدك لو ضغطت عليها شويه تتكسر كان ربنا يقول لك الكره الارضيه الصخريه بتاعتكم دي في ايدي اضعف من لو حطيت بيضه في ايدك سبحان الملك سبحان الملك القدير الجليل ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين دي آية اعجاز علمي اكتشفوا ان كل النباتات الزهرية المثمرة كلها فيها ذكر وانثى كلها بلا استثناء ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الزوجية في الكائنات لما تتأمل التكامل ما بين الحيوان المنوي والبويضة عقلك يتوه لو قعدت 100 سنة تتأمل عقلك يتوه ايه يا رب ده ايه الترتيب ده وربنا خلق كل الكون ازواج عشان كله يبقى فقير عشان يبقى كل الكون فقير لان مفيش حد مستغنى عن غيره غير الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار كنت مرة مسافر على الطريق فلقيت الشمس طالعة الشمس بدأت تطلع شروق فقلت سبحان الله ربنا ليه كتير جدا في القرآن يتكلم عن منظر الشروق والغروب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ليه ربنا بيتكلم عن الشروق والغروب كتير جدا في القرآن لابد ان فيها حاجة حسيت ساعتها بكذا معنى من اخطرهم ان يا اخوانا الشروق ده محسوب بالثانية يعني معروف ان الدقيقة الفلانية بالثانية الفلانية هتطلع الشمس والساعة الفلانية بالدقيقة الفلانية بالثانية الفلانية هتغرب الشمس كأن ربنا بيقول لك خد بالك الايات دي معناها ان حاكم الكون بالثانية حاكم مقدرات اعظم الافلاك في الكون بالثانية مفيش حاجة خرجت عن حكم في عالم السماوات ثانية واحدة انت اللي هتخرج انت اللي هتعند لما تبص للسما كده وتقول ايه ده كل العوالم دي ماشية بقدرتك يا رب بالثانية وانا اللي معاند وانا اللي مخالف طب انا هروح فين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يا جماعة ناس بتتفكر ناس بتتدبر ناس بتفكر ناس عندها تدبر في خلق الله مش ماشية كده وخلاص اخر مرة بصيت في السماء امتى اخر مرة تدبرت في الشمس والقمر امتى اخر مرة وقفت قدام النيل والشمس نازلة عليه والمية لونها زي الدهب امتى اخر مرة وقفت قدام المراية تبص في ايديك وانامل ايديك وتركيب ملامحك كان امتى وتتدبر وتقول سبحانك اخر مرة تدبرت في انت ماشي في الشارع كده في الشجر والشمس والسماء والسحاب والناس اللي ماشية سبحان الملك ده واحد ودي واحدة وده طفل وده صغير وده عجوز و... وكل دول كانوا نطف حيوانات منوية ايه يا رب القدرة دي واللي بيضحك ده واللي بيعيط ده والطفل اللي بيجري والشاب واللي مش ع... واللي بيعصي واللي بيطع كل دول كانوا حيوانات منوية سبحان الملك القدير ما تدبرتش قبل كده ان في ذلك لآيات ياما هتطلع كنوز لو فكرت ياما والله العظيم فتح عينك تاكل ملبن فتح عينك ده ايه بس وشوف المعاني اللي انت هتاكل بيها ملبن يوم ال... في الجنة ان شاء الله من نعيم الجنة العظيم ان شاء الله ف وفي الارض قطع متجاورات وخدوا بالكم يا جماعة ربنا خدنا من فوق لتحت الاول كنا بنتكلم عن العرش فوق السماوات السبعة فوق نزلنا شوية بقينا بنتكلم عن سخر الشمس والقمر نزلنا تاني قربنا من الارض اكتر لقينا بنتكلم عن مد الارض والجبال نزلنا اكتر لقينا نفسنا الوقت ايه وفي الارض قطع متجاورات الاراضي الزراعية الايات واخدك من فوق لتحت واخدة الكون كله بمراحله وطبقاته بتبهرك بايات القدرة في كل طبقة من طبقات الخلق وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ايه ده يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل زي ما انتوا قاعدين الوقت كده كلكم بتسقوا من ماء واحد بس نفضل على بعضها على بعض في الاكل كلكم الوقت بتسمعوا صورة واحدة من شخص واحد بتسمعوا معاني واحدة وكلام واحد كلكم الوقت بتسمعوا كلام الملك سبحانه وتعالى ولكن كل واحد منكم قلبه شرب معاني غير التاني كل واحد منكم شرب خير غير التاني كل واحد منكم هيطلع من قلبه ثمرة قصاد معاني القرآن غير التاني كله يسقى بماء واحد ولكن نفضل بعضها على بعض في الاكل يا ترى انت حظ قلبك من معاني القرآن هيبقى قد ايه يا ترى المعاني دي هتغير فيك انت قد ايه وفي الارض قطع متجاورات يا رب ايه ده سبحان الملك الواحد اخواننا والله لما بيقف قدام مكان زرع عنب كرمة عنب ويشوف عناقيد العنب متدلية بيبقى عقله هيتوه ايه يا رب ده ده منظر عنقود العنب ده اتعمل ازاي ده والسكر اللي فيه طلع ازاي من الحاجات المبهرة غيط قصب السكر القصب يا رب الطين طلع سكر ازاي يا رب ده السكر اللي احنا بناكله ده اللي بيحللنا كل حاجة جاي اصلا من الطين من الطين ازاي ازاي الطين طلع السكر ده وازاي الطين طلع ملح وازاي الطين طلع احمر واصفر و... وازاي الطين طلع الازهار بكل اشكالها والوانها وروايح روايحها الطعم كان تراب والريحة كانت تراب والشكل كان تراب وكل حاجة فيها كانت تراب سبحان الملك العظيم سبحان الله القدير شوف بعد كل ده بقى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد إيه, إيه, إيه الجنان ده إيه الجنان ده وإن تعجب فعجب قولهم يقول لك يعني معقول احنا نبقى تراب يا ابني بقى التراب بقى تفاح والتراب بقى اناناس والتراب بقى كريز قدام عينك اهو انت مستغرب ليه وإن تعجب إن للشك كأن ربنا بيقول ان اللي هيعرف قدرة ربنا ما عادش هيتعجب من اي آية من آيات ربنا ابدا ولا يشك في اي حاجة في قدرة ربنا انما المجانين دول أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد بعد كل الآيات دي دايما في القرآن تلاقي بعد ما ربنا يجيب آيات القدرة يجيب لك كلمات الكفر بعد ما يجيب لك شواهد القدرة في الكون يقول لك وجعلوا لله الجنة وخلق وجعلوا لله الجن شر... وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبنات ليه يا رب عشان ربنا يعرفك مدى فداحة جريمة الشك في الله والشك في قدرة الله وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى قدرة الله يا اخوانا قدرة الله زي ما قلت لكم معنى ملأ ايات القرآن ملأ صور القرآن ليه لان المعنى ده لو دخل قلبك هيقلب حياتك تخيل كده واحد زي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى اخوانا لما ربنا يقول لامه ارميه في البحر ارميه ازاي يا رب ارميه ازاي تخيل انت معاك شوية فلوس وواحد حرامي بيجري وراك قلت لك انت عايز الفلوس دي تنجى وترجع لك اه ارميها في ال... في, ال... في النيل ده اهو ارميها ازاي ده تخيل وده مش فلوس ده ضناها اللي شعره منه بمال الدنيا كلها بالدنيا كلها واللي فيها تخيل اول ابتلاء ابتليته ام موسى انها تصدق اصلا انها ترميه وبعد كده لما تشوفوا في ايد فرعون ان هي تفضل واثقه في الله يا اخوانا لو كنا قعدنا 100 سنة نخطط ان موسى يرجع لامه ما كانش رجع ده قدرة يا جماعة قدرة معجزات حطت موسى في ايد امه مرة تانية دي معجزة باهرة باهرة والله العظيم ولكن القضية ان احنا نوقن ان ربنا قادر لو انت فعلا قلبك اتملى بكلمة ان الله قادر ان ربنا كبير كبير سبحانه وتعالى على قد ما تحس ان ربنا كبير كبير في قدرته كبير في رحمته سبحانه وتعالى على قد ما تحس ان ربنا كبير على قد ما تحس ان انت قلبك بقى كبير ومستقبلك كبير واحلامك كبيره ومعاني الايمان في قلبك كبيره هتحس انك انسان كبير لانك بتعبد الكبير المتعال سبحانه وتعالى قدرة الله من الايات اللي انا مش عايز اعدي قبل ما اذكركم بقدرة الله فيها ايات ربنا في سورة النبي يا اخوانا زي ما بقول لكم انتوا اي سورة هتقروها هتقعد تتكلم عن قدرة الله ليه ربنا بيقول لك لو انت عرفت قد ايه انا قادر حياتك هتتغير ما عدتش هتخاف من اسباب موجودة ولا اسباب غير موجودة ما عدتش هتخاف من مخلوق ما عدتش هتقف على باب حد غيره ربنا بيقول لك قدرتها ايه بعرضها قدامكم اهو عايزين قدرة موجودة ايه تروحوا تدوروا ليه تروحوا تقفوا قدام الاسباب العاجزه ليه ولا قدام البشر العاجزين ليه ما قدره الملك اهو شوفوا ربنا بيقول لك ايه في سوره النمل سبحان الملك يقول لك امن خلق السماوات والارض ايه ده السماوات والارض السماوات دي انت انت متخيل السماء دي قد ايه ده حاجه مهما اتوصفت لك عمرك ما هتتخيلها عمرك ما هتتصور ده الشمس اللي جنبنا ده ايه 93 مليون ميل 93 مليون يعني حاجة عمرك ما تقدر تتصورها ولا تتخيلها وهو خلق أمن خلق السماوات والأرض ها وبعدين وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها يعني إيه خوارق القدرة يعني ربنا خلق حاجات خارقة ما كان لكم حاجة خارقة حاجة ما فيش انسان يتخيل ان في قدرة تقدر تعمل الحاجة دي ده اول نوع من انواع مخلوقات الله او قدرة الله خوارق القدرة القدرة الخارقة اللي خلقت حاجات خارقة لا يتخيل انها ممكن تتعمل الاية اللي بعدها جابت نوع تاني من انواع القدرة امن جعل الارض قرارة قرارة ايه ده الارض تبقى قرار ازاي يا جماعه يا اخوانا ده الارض دي بتلف حوالين نفسها بسرعه قريبه من سرعه طلقه الرصاص وبتلف حوالين الشمس في اتجاه تاني بسرعه قريبه من اسرع من سرعه الطياره وبتلف هي والشمس حوالين المجره بسرعه ثالثه في اتجاه ثالث ازاي تبقى قرار ازاي احط كوبايه الشاي الشاي تستقر قدام ازاي حاجه عجيبه حاجه لا تعقل حاجه ما تتصدقش وجعل خلالها انهارا الميه تشق الحجر ازاي المية تشق الاف الكيلومترات في الجبال والحجارة والصخر الاصم ازاي ازاي حاجة ما تتعقلش حاجة عجيبة وجعل لها رواسي رواسي ازاي يا رب يا رب ده انت بتقول في سورة فصلت وجعل فيها رواسي من فوقها من فوقها ازاي يا رب يا رب تخيل انت ماشي في الشارع لقيت برج عشر ادوار مفيش دور ارضي وفي عواميد فوق ازاي قال لك هي عواميد المبنى ده كده يا اخوانا الجبال دي عواميد الارض وعواميد من فوقها مش من تحتها ازاي حاجة عجيبة سب... سبحان الملك وجعل بين البحرين حاجزة ازاي يا رب ازاي يا رب المية تبقى جنب المية النوع السمك اللي هنا غير هنا درجة الملوحة اللي هنا غير هنا الخواص اللي هنا غير هنا الكائنات اللي هنا غير هنا ازاي يا رب ازاي حاجة عجيبة يبقى الآية دي مش بتتكلم عن خوارق القدرة لا عجائب القدرة القدرة اللي بتصنع اشياء عجيب ما تقدرش تتخيلها في عقلك يعني مثلا خلق السماء انت ممكن تتخيل ان ممكن تتعمل اه ممكن تتعمل بس ازاي عايزة قدرة مش ممكن بقى مش موجودة في, ال... في الوجود سبحان الملك العظيم انما دي ما تقدرش تتخيل انها توجد اصلا عجائب القدرة اما جعل الارض قرارا ازاي وجعل خلالها انهارا ازاي وجعل لها رواسي ازاي تبقى من فوقها وجعل بين البحرين حاجزة ازاي ازاي سبحان اله مع الله امن يجيب المضطر اذا دعاه اه ده نوع ثالث بقى اسمه لطائف القدرة ربنا بيقول لك شوف القدرة دي كلها بقى انا انا عرضها قدامك اهو عرض مبهر اهو عايز تعيش حياتك بقدرتي اهي عايز تفرق كرباتك بقدرتي اهي عايز يدفع عنك الضر بقدرتي اهو عايز تجلب ليك المنافع والخير بقدرتي اهو عارضها قدامك بس تعالى عارضها لطائف القدرة القدرة دي لما سخرتها سخرتها رحمتك عايز اكتر منها تعالى وقرب من ربنا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله وبعد كده ربنا يقول لك ايه امن يبدئ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض هو ايه ده دي ايه دي بقى احنا قلنا الاولانيه خوارق القدره الثانيه عجائب القدره الثالثه لطائف القدره دي ايه دي ربنا بيقول لك يبدئ الخلق ثم يعيده زي ايه زي جنين بيتولد ويكبر ويموت ويتولد واحد تاني وهكذا دوره طب وايه يعني الجنين ده واحد اتجوز واحده وحصل ما بينهم ما بين زي ما بيحدث بين الرجل والمراه حملت وجي الجنين ايه المشكله لا اقف يا حبيبي مشكله ايه بعض المعجزات بتحصل من حواليك مغطاه بغطاء الاسباب ولكن لو انت نظرت في اللي ورا الاسباب هتذهل زي ومن يرزقكم من السماء والارض ايه يعني انا رحت اشتغلت في شركة جالي عقد فيها رحت اشتغلت في الاخر الموظف بتاع الخزنة قال لي خد الالف جنيه دي مرتبك ومشيت لا يا حبيبي ده الرزق ده وراه ايات مذهلة وترتيب مذهل من ربنا سبحانه وتعالى دي اللي اسمها ايه بقى دقائق القدرة يعني ايه دقائق القدرة يعني قدرة الله المغلفة بغلاف الاسباب زي قدرة الله على انه يرزقك ويرزق الجنين في بطن امه وزي قدرة الله على انه يخلق جنين ورا جنين ورا جنين دي حاجات ظاهريا فيها اسباب ولكن حقيقة اسباب ايه يا جماعة دي دقائق غلاف الاسباب حجبك عن معجزات وراه في قدرة الله الملك القدير يعني مثلا التفاحة يا جماعة التفاحة التفاحة دي التفاحة دي اول حاجة التفاحة دي يعني الرزق اول حاجة فيه بتحصل لو التفاحة دي رزقك اول حاجة حاجة اسمها خلق الارزاق ان التفاحة دي تتخلق اصلا اتخلقت ازاي يا نهار ابيض شمس وبناء ضوئي وتربة ومطر وانهار وتفاعلات و... موضوع رهيب الدنيا كلها اتقلبت عشان التفاحة دي تتخلق طيب ده خلق الارزاق بعد كده توزيع وتقسيم الارزاق يعني ايه ان التفاحة دي تتكتب انها باسمك انت طب وش معنى باسمك انت عمل صالح عملته حاجة عملتها ابتلاءها تبتلى بالرفاية ايا مكان طب والمرحلة الثالثة في الرزق توصيل الارزاق يعني ايه التفاحة دي اتزرعت في امريكا وانت واحد هنا في المنصورة والتفاحة دي كتبت باسمك الف ايد التفاحة اتحطت من ايد لايد لحد ما وصلت للفكهاني اللي جنب بيتك عشان انت تعدي جنب الفكهاني او واحد جاي يزورك يعدي جنبه يشتريها وكل الناس اللي جم يشتروا تفاح يتعاموا عنها لانها رزقك انت رزقك انت من وهي بتتزرع في امريكا من وهي بيترمى بذرتها في امريكا مكتوبة باسمك انت يبقى ده توصيل الارزاق يا اخوانا دي ايات رهيبة ولكن نفكر في قدرة الملك العظيم سبحانه وتعالى يبقى اول موضوع سورة الرعد كلمتنا عنه ايه انت عارف قدرة ربنا قد ايه عارف قد ايه ربنا قدير الموضوع التاني اللي سورة الرعد بتكلمنا عنه ايه انت عارف علم ربنا بيك قد ايه انت عارف ربنا يا اخوانا يا ابني ده انت كتاب مفتوح قدام اللي خلقك بكل تفاصيلك بكل خبايا صدرك بكل خبايا ماضيك وغيبك وحضرك ومستقبلك انت كتاب مفتوح قدام ربنا هتهرب منه فين هتروح فين كتاب مفتوح شوفوا ربنا بيقول انه يعرف عنك ايه الله زي ما الشوط الاولاني بدأ بكلمة الله الذي رفع السماوات هنا برضو الله الله يعلم ما تحمل كل انثى يعني ايه ده انت من وانت لسه نطفة في رحم امك وانت متراقب يا نهار ابيض يعني مش وانا بعص امبارح معصيه سر سر مين يا ابني ده انت من وانت نطفه في بطن امك متراقب انا من وانا لسه حته نطفه يا نهار ابيض طب وبعدين الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد الارحام بقى في الدوره الشهريه بتاعتها وهي بتزيد وتقل وتزيد يعني ايه ده انت الرحم اللي انت طلعت فيه من قبل ما تتحط فيه وانت بتراقب والرحم متراقب يعني ايه يعني يا جماعة ربنا بيجيب لك القصة من الاول خالص خالص ان ربنا يعلم الماضي والمستقبل يبقى الماضي بتاعك من ايام ما انت كنت نطفة وانت متراقب يبقى يعلم الماضي والمستقبل طب وبعدين وكل شيء عنده بمقدار كل حاجة في الكون مقدرة الرزق اللي جالك وانت في بطن امك بمقدار نسب الهرمونات في جسمك بمقدار النسبة ما بين المية واليابسة على وجه الكرة الارضية بمقدار يعني ايه يعني علم الظاهر والباطن يعني ربنا مش يعلم بس انك انت موجود كده وكل حاجة جواك مقدرة بقدر شكله قد ايه كل حاجة ده الست ستات البيوت لما بتيجي تقدر نسبة الملح في الاكل بتبقى مشكلة وهي بقالها 30 سنة بتطبخ التقدير ده يا جماعة معجزة مش حاجة بسيطة سبحان الملك يبقى اول حاجة علم الغيب والشهادة علم الماضي والمستقبل تاني حاجة علم الظاهر والباطن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يبقى علم الغيب والشهادة انت الوقت قاعد ما انت شايف اخطار كتير حواليك انت الوقت قاعد ما انت شايف حاجة من الغيب والغيب ده عوالم وعوالم انت ما انت شايف غير اللي قدام عينيك بس فياما في اخطار بتهددك وانت مش شايفها وياما في منافع نفسك فيها وانت مش شايفها زي سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام ربنا لما اراد ان يشفيه قال له ايه قال له اركض برجلك هذا مغتسل هذا هذا يا رب طب يا رب ده انا بقالي 18 سنة باجي هنا كل يوم يعني الشفاء تحت رجليا وانا من 18 سنة ما اعرفش اه الله لما اراد كشف له مكان الشفاء يعني ايه يا جماعة الحاجات دي بتفجر في قلبك معاني رهيبة تجاه الله بتخليك تحس انك ملكش غيره انه فعلا لو تولى امرك حياتك كلها تتغير يبقى علم الغيب والشهادة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به اللي هيجيب ميكروفون ويمشي يتكلم في الشارع واللي هيقعد يوشوش واحد على جنب الاتنين زي بعض ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار واللي جاي في وسط النهار قدام الناس بيعمل اي حاجة واللي مستخبي بالليل كله سواء يبقى علم السر والعلن يعلم سرك وعلن يبقى يعلم ماضيك ومستقبلك ويعلم ظاهرك وباطنك ويعلم غيبك وشهادتك ويعلم سرك وعلانيتك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله مجموعات ورا مجموعات من الملائكة بتحفظ عليك كل كلمة وسكنة وحركة بتعملها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه ما بانفسهم بس كل الكلام ده عشان دي عشان ربنا يقول لك بص بقى شفت انت كتاب مفتوح قدامي قد ايه انا هعاملك على الحاجة اللي مفيش مخلوق يعرفها عنك غيري انا هعاملك على اللي جواك انا هعاملك على اللي جوه نفسك وجوه قلبك انا عارفين زي اياك نعبد واياك نستعين لما العبد بيقولها ربنا بيقول ذلك بيني وبين عبدي حاجة ما حدش يعرفها غيري حدش يعرفها انا اللي اعلم بس اللي في قلب عبد من الايمان والاخلاص ليا قد ايه هو دي يا جماعه لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم عايزين ربنا يغير اللي احنا فيه عايزين ربنا يغير احوال الامة واحوال الطار الاسلامي والحرب اللي بتحاربها الطار الاسلامي عايزينها تتغير غيروا اللي جواكم غيروا اللي جواكم يا جماعة يا اخوانا ده الواحد شاف ناس اشتغلت في الدعوة ليل نهار ليه ما فيش ثمره لان حتى كثير من اللي بيشتغلوا للاسف النفوس مش نظيفه للاسف يا اخوانا عايزين الواقع ده يتغير من خلال التغيير الداخلي اولا الساونا اللي قاعده فيها الاخوات الوقت دي والدنيا حر ونشوف مسجد تاني كل ده بذنوبنا احنا كل ده بنفوسنا احنا كل ده بسوء خبايانا وسوء الطويه اللي بتنطوي عليها نفوسنا احنا عايزين قلوبنا تطهر بقى عايزين نطلع بقى عايزين المعاني بتاعت الايمان دي تسكن قلوبنا عشان ربنا يغير احوالنا ويفتح للدعوة وينصر دينه والدين ينتشر والاسلام ينتشر والحق يقام وانت نفسك مشاكلك تتحل وحياتك تتغير يا اخوانا حتى يغيروا ما بانفسهم غير اللي جواك وانت ربنا يغير اللي براك غير اللي جواك وانت ربنا يفتح على ايديك ايه اللي في نفسك انت في نفسك ايه ايه اللي جواك تجاه ربنا يقين بتخاف من حد غيره بتخجل في ذات الله لو انت شفت منكر قدامك منكر من المنكرات لو انت شفت قدام عينك تعمل ايه تتكسف انك تتكلم اتكسفت في ذات الله انا اعرف اخ كان في الحج كان بيحج في السعودية وراح فاتعزم في مكان من الاماكن يعني هناك فصاحب الفيلا ولا صاحب القصر كان قاعد يلعب كوتشينه وقاعد ايه يلعب كوتشينه يدخنه يعمله والراجل رايح يحج سكت اتكسف انه يغير اتكسف انه ينكر بيقول يوميها راح يحج اتحرم من صلاة الفجر واتحرم من قيام الليل وكان تاني يوم من العشر الاول من ذي الحجة اتحرم من الصيام بيقول سبحان الله اتعلمت ان ربنا عزيز اتعلمت ان انا ولائي لله ما اتكسفش في ذات الله ما خجل بعض الاخوة ممكن يبقى معدي في الشارع يشوف صفحة وفيات قدام عينه شايفها اهي وعارف ان في القرآن يتكسف انه ينزل يوطي وياخدها قدام الناس يا حبيبي يا حبيبي مكسوف مكسوف في ذات الله ايه اللي جواك تجاه ربنا ايه اللي جواك تجاه الملك قد ايه يقين جواك قد ايه طهارة وذكاء جوه قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم بعد كده يا جماعة الحاجة الثالثة اللي سورة الرعد بتتكلم عنها بعد ما كلمتك قد ايه قدرة ربنا عليك قد ايه علم ربنا بيك ومعاملة ربنا ليك على قد علمه باللي جواك تالت حاجة قد ايه عظمة جنود الله جنود الملك اللي الرعد واحد منهم ربنا يقول له هو الذي يريد خدوا بالكم اللي هيحصل دلوقتي زي اللي حصل لسيدنا ادم من كذا الف سنه لما ربنا عرض قدام ادم المخلوقات كلها ربنا بيعمل معاك الوقت جزء من اللي اتعمل مع ادم بيعرض عليك جزء من المخلوقات اللي بهرت واخضعت وكسرت قلب سيدنا ادم لعظمه الله ربنا بيعرض عليك جزء من جنوده دلوقتي استحضر انك انت دلوقتي كانك في مقام سيدنا ادم وبيتعرض عليك جزء من الجنود بتوع الملك سبحانه وتعالى عشان تشوف قوة جنود الملك هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال السحاب الثقال ده انتوا ما تستصغ... يعني ما حدش يستصغره لما كان الواحد بيركب طياره كان ممكن تفضل ماشي نص ساعه بالطياره فوق سحابه واحده انتوا ما تتخيلوش يعني ايه سحاب انت عارف يعني ايه والطياره سرعتها جي 1500 كيلو في الساعه ولا اكتر انت عارف يعني ايه يعني سحابه واحده لو فضت كل اللي فيها على المنصوره تدمر المنصوره باللي فيها تدمرها قبل ما تخلص كل اللي فيها وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه الملائكه انت متوقع الملائكه ده ملك واحد ربنا قال عليه اللي هو سيدنا جبريل علمه شديد القوى انت متخيل قوه الملائكه شكلها ايه ده في ملك بنفخه واحده منه السبع سماوات بيتقلبوا ملك الصور سيدنا اسرافيل عليهم السلام جميعا انت متخيل قدره وقوه الملائكه قد ايه ده ملك الجبال ممكن يطبق جبال الارض دي كلها على البشر في لحظه واحده ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء والمقابل وهم يجادلون في الله يا للخباء يا لغباء العلمانيين والشيوعيين والكلاب بتوع مجلة الدستور وال... والصوت الأمة والفجر والكلاب بتوع العلمانية في كل مكان وفي, وفي أي وقت وفي أي... يا للغباء شوف يجادلون في الله تخيل هم واقفين فوق سبع سماوات ملك قدرته هي القدرة ده اللي ربنا وراها لك كلها ومعقبات مجموعات من الملائكة محاوطة بهم وبتتعاقب عليهم ممكن أصغر ملك فيهم ينسفهم وجنود الملك محيطة بيهم زي العرض اللي شفناه دلوقتي جنود الملك محيطة بيهم ممكن تدمرهم وهم واقفين الأغبياء واقفين يجادلوا في ربنا واقفين يحاربوا في ربنا يا لضيعة هؤلاء الأغبياء والله يا اخوان اللي معاه ربنا ما يخافش يا جماعة اللي معاه ربنا ما يخافش وربك فكبر ربنا كبير سورة الرعد بتقول لك ربنا كبير الكبير المتعال ربنا كبير اللي معاه ربنا ما يخافش ما يقلقش اللي معاه ربنا ملوش غير باب واحد يقف عليه اللي معاه ربنا ملوش غير وجهه واحده يرفع ايده ليها اللي معاه ربنا ملوش غير هدف واحد بيسعى اليه اللي معاه ربنا ملوش غير مدد واحد وسند واحد وظهر واحد بيتسند عليه اللي معاه ربنا عارف هو معاه ايه عارف الكنز اللي ربنا دله عليه عشان كده ما بيتشتتش ما بيتوهش ما بيتبهدلش عشان كده الآية اللي بعدها شوف بقى الأخبياء بيعملوا ايه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه ها لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ربنا بيجيب لك إنسان غبي هو المية واطية المية مثلا في الحوض أو في, في النيل واطي وهو موطي إيده ومنزلها وقاعد يقول يا مية إيه يا ميه اطلعي عايز الميه تطلع مستني الميه تطلع والميه عمرها لا هتفهمه ولا هتسمعه ولا تقدر تطلع نفسها فمنظر غبي انتوا عارفين ده منظر ايه منظر اللي بيحسب انها بتيجي من تحت فهيفضل يحاول يجيبها من تحت ومش هتيجي وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال هيفضل اهبل كده غبي بالمنظر ده اهو لانه فاكر انها بتيجي من تحت ومش هتيجي انما يا اخواننا احنا لازم نفهم انها بتيجي من فوق بتيجي من عند ربنا من فوق لما نفهم انها بتيجي من فوق حياتنا تتغير لما نفهم انها بتيجي من فوق نفهم الكلمة اللي قالها سيدنا موسى ربنا رب اني لما انزلت الي من خير ايه فقير يعني ايه فقير الفقر هو ضرب العمود الفقري بكسر يشل اركان الانسان الاربعه يعني بيقول له يا رب انا من غيرك مشلول يا رب انا من غيرك ما اقدرش لا اروح ولا اجي يا رب انا من غيرك كل حاجة في حياتي مشلولة يا رب يا اخوانا ده الرسول عليه السلام بيقول اذا سألتم الله فسألوه الايه الفردوس الاعلى اذا كان الفردوس الاعلى بتيجي بكلمة يا رب ايه اللي بعد كده ما يجيش بكلمة يا رب ايه اللي بعد كده ممكن تحتاجه ما يجيش بكلمة يا رب اذا كان ربنا ممكن يديك الفردوس الاعلى بكلمة يا رب وانت عملك ممكن يوصلك الفردوس الاعلى لا يمكن ابدا بس كلمة يا رب توصلك كلمة يا رب يا اخوانا يا اخوانا الاخطر كلمة يا رب ولا عصا موسى عصا موسى لا كلمة يا رب كلمة يا رب اخطر من اي حاجة واخطر من اي معجزة حصلت انك انت الواحد والله الايام دي عايش مع يعني كلمة كمان يا رب كمان يا رب يا رب انا انا خدت مثلا النهاردة علم رزقتني علم كمان يا رب رزقتني عبادة كمان يا رب رزقتني فتح في حاجة في الدعوة كمان يا رب رزقتني فاهم الحاجة كمان ما تشبعش ابدا من فضل ربنا ما تجيش اللحظة اللي تحس ان خلاص خدت اللي انت عايزه ونزل ايديك لا ده انت غلبان ده انت لانك لسه ما شفتش اللي في الخزاين شكله ايه فقنعت باللي انت كنت متهيألك انك انت عايزه خلاص انما انت لو بصيت في الخزاين عمرك ما هتنزل ايه بقى هتعيش حياتك كده اهو هتفضل ليلك ونهارك ومشيك في الشارع وقعدتك في بيتك عامل كده اهو ما انتش عايز تنزل ليه ما انت قاعد تعب من الخزاين تنزل ليه ده انت رفعه ايدك دي استمطار وفتح الابواب خزائن الله كلمه يا رب يا اخوانا كلمه يا رب دي كلمه خطيره قوي مش عايزين ان احنا نتنازل عنها ابدا ابدا بعد الايه ده اهي شوف ربنا يقول لك ايه ولله يسجدوا من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم منظر الكون كله ساجد ثم سجد التلاوة سورة الرعد لازم كان يبقى فيها سجدة لازم ما ينفعش سورة الرعد ما كانتش بقى فيها سجدة ازاي انت تحس لما تيجي السجدة بعد ما انبهرت بقدرة الله وبعد كده انبهرت بعلم الله وبعد كده انبهرت بجنود الله وعطاء الله تحس ان انت السجدة دي جات لك بالظبط في الوقت اللي انت قلبك ملهوف انه ينزل يسجد بين ايديه في الوقت اللي انت قلبك عايز يستقر وينزل ويقف على بابه بين ايديه السجده دي جايه القلب اتلهف من السماع عن ربنا سبحانه وتعالى سبحانه ولله يسجد من في السماوات والارض من في السماوات والارض يعني كله بيسجد في لحظه واحده في نفس واحد يعني الكون ده كله حوالينا في صلاه جماعه مستمره بيسبح ربنا والغبي اللي قبله وهم يجادلون في الله وربنا جايبها مع جنوده كأن ربنا بيقول انا قادر عليهم انا اقدر ادمرهم بس انا سايبهم الوقت ليه لحكمة انا اللي اعلمها انا قادر على كل عاصي وقادر على كل معاند وقادر على كل محارب لدين الله ولكن انا انا اللي سايبهم انا اللي سايبهم احنا الوقت يا اخوانا يعني نعد اتكلمنا عن اول سورة الرعد يعني انا عايز في دقيقتين بالظبط نخلص الصورة نخلصها زي نشرح كل جاي لا انا عايزك انا انا دلوقتي مش بشرح لك القرآن انا بحط ايدك على بعض كنوز القرآن لان ما ينفع لو اشرحه يبقى احنا كل مرة نقعد نتكلم في آية مش هينفع انا عايزك تحس سورة الرعد دي خطورة قد ايه عشان اخلص في دقيقتين بالظبط ان شاء الله سورة الرعد بتتكلم عن ايه سورة الرعد ست صفحات الثلاث صفحات الاولانيين inputs والثلاث صفحات الاخرانيين outputs يعني ايه الثلاث صفحات الاولانيين مدخلات شحن لقلبك بالكلام عن عظمة الله الجليل لغاية ما قلبك يرتعد وينتفض من اجلال الله والثلاث صفحات التانيين خد بالك يا حبيبي معرفة الله مش كلام وخلاص مش كلام نظري وخلاص لا معرفة الله مواقف عملية وترجمة عملية انت بقى ال outputs بتاعت الكلام ده ايه المخرجات بتاعت الكلام ده ايه المفروض تحس بايه بعد ما سمعت الكلام ده عن ربنا المفروض تعيش مع ايه بعد ما سمعت الكلام ده عن ربنا المفروض حياتك يبقى شكلها ايه حياتك تتغير ازاي الثلاث صفحات الجايين بيقولوا لك ان مطلوب منك خمس حاجات او ست حاجات ركزوا معايا بقى يا جماعه لان ده الكلام الايه الكلام العملي اللي بعدها اول حاجه مطلوبه منك واحد الخروج من معاملة المخلوق الى معاملة الخالق انت ما انت ما عدتش شايف غير ربنا يا اخوانا سوره الرعد عارفين سوره يوسف سوره يوسف ربنا قال عن سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ليه انه من عبادنا الايه المخلصين مخلص مش مخلصين لا المخلصين المخلص اللي هو بتاع ربنا بس مفيش فيه حاجة لغير ربنا كامل مكمل لله فانت طب انا يا رب نفسي ابقى مخلص يا رب عايز تبقى مخلص اه سوره الرعد هي اللي بتعلمك ازاي تبقى مخلص سوره الرعد هي اللي بتعلمك ان كل حياتك تبقى ربنا اليه هو اليه بس ادعو اليه متاب هو بس اللي بتوب اليه عليه توكلت هو بس اللي بتوكل عليه اليه مآب هو بس اللي برجع اليه وبتوجه اليه سوره الرعد بتعلمك ان مفيش في حياتك غير ربنا بس اول مقام بتطلبه منك الخروج من معامله المخلوق الى معامله الخالق ازاي خدوا بالكم اول ثمره لمعرفه الله اخلاقك في معامله الناس الذين يوفون بعهد الله ايه ده هو ده عهد بيني وبين محمد مثلا اصلا إيه لا ده بينك وبين ربنا خد بالك اي كلمة بينك وبين حد هي اصلا بينك وبين ربنا عهد بينك وبين ربنا يعني انت عامل ربنا ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله الله يعني انا رايح ازور عمتي ولا خالتي لا ده انت بتصل ما امر الله مش بتصل عمتك أو عارفين زي حديث عبدي استطعمتك فلم تطعمني وكيف اطعمك وانت رب العالمين لا انت كنت بتعامل الفقير لا انت بتعاملني انا الشباب والاخوات اللي قاعدين مثبتين في الخط في صناعة المعروف لا بيجروا في كفالة اسر ولا بيجروا في صناعة معروف للمحتاجين ولا بيزوروا مستشفيات ولا بيعملوا غير خير ليتامى ولا مساكين ولا صم ولا بكم ولا عم ولا بيعملوا اي معروف للمحتاجين ده ما ينفعش يا اخوانا انت لو عرفت ربنا اول حاجة قلبك هيتوجه ليها صنع الخير للناس بذل المعروف للمحتاجين لازم قلبك هيتملي خير تجاه كل محتاج ده فطرة ربنا فطر قلبك على انك لو عرفته هتبقى كده لازم يا اخوانا لازم يبقى لنا نشاط في الموضوع ده لازم كل واحد يجري يشوف هيكفي الاسر ايه ويدخل في الموضوع ده ازاي يشتغل مع اي جمعيه من الجمعيات يشوف اسره يتيمه يلم لها يشوف صم وبكم يروح يذاكر لهم او العم يروح يذاكر لهم يعمل اي حاجه انما يا اخوانا النشاطات الخيريه ديت دي من ثمار معرفه الله اصلا والذين يصلون ما امر الله انت مش رايح لعمتك او خالتك النهارده تزورها لا ده انت بتصل ما امر الله ان يوصل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الله ده ده شتمني اه بس انت صابر عشان ربنا ده انا رحت ادعو فلان قال لي عليا كلمه وحشه اه بس عشان ربنا يعني ايه يعني انت بتعامل الخالق فانت بقت معاملتك اكمل واجمل واحسن معاملة للمخلوق يبقى اول ثمرة لمعرفة الله الخروج من معاملة المخلوق الى معاملة الخالق الثمرة الثانية الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني ايه الخروج من رؤية المخلوق الى رؤية الخالق ما عادش الرزق بيد فلان ولا ال interview بتاعت الشركة الفلانية هي اللي بتحدد ولو فلان لو عرفت اجيب واسطة واوصل له هلاقي وظيفة في المكان الفلاني لا يا جماعة لا والله والله العظيم قسما بالملك ما هماتش كده ده كل ده ستار اسباب الموهومين وضعاف الايمان بينخدعوا بيه الخروج من رؤية او من نظر القلب للمخلوق الى نظر القلب للخالق ما عدتش شايف البشر والوسائط والرشاوية ماشيه الدنيا لا الله الله هو اللي ممشي الدنيا ثلاثة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ايه بذكر الله الخروج من خوف القلب من المخلوق الى اطمئنان القلب بالخالق بقيت مطمن بربنا عشان كده بعد الآية ديت شوف وهم يكفرون بالرحمن هتعمل ايه قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب إيه ده بيعمل ايه ده, ده مش خايف مش خايف من حد ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ما تخافش منهم رد عليهم ما تخافش انت اتعلمت من سورة الرعد ان ربنا عظيم الكون كله بيرتعد منه والرعد صورة رعدت في سماء قلبك فقلبك خد قوة من جلال الله بقى اهل الباطل بيرتعدوا منها خليك رعدة في سماء الحرب بين الحق والباطل ما تخافش شوف لما بيقولوا ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلمت به او كلم به الموتى بلاش الكلام بتاع القران ده لا هاتوا لنا قران نحيي بيه الميتين نكلم بيه الميتين يقوموا ها افلم شوف إيه الرد اخر الايه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله قوه يا جماعه هتحس في اخر سوره الرعد بقوه رهيبه اوعى تخاف الامن بالله الاطمئنان بالله عشان كده اخر سورة الرعد خالص ربنا بيقول اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها اوعى تخاف من قوتهم انا قادر ان انا امسح بيهم امسحهم من الارض خالص انا قادر ان انا اغير جغرافية الارض كلها اولم يروا اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها لما جنود الحق بيروحوا يحاربوا اهل الباطل وينتصروا عليهم ويضموا الارض ورا الارض ورا الارض لملك الحق ربنا قال لا طب ده يا رب ده اللي بيعمل كده جنودك مش انت لا انا اللي بعمل كده مش انا قلت لكم قبل كده يا جماعة الله في ارض المعركة اوعوا تخافوا اوعوا تخافوا ربنا معانا سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا والله العظيم انا سمعت الكلمة وكنت راكب بيومية عربية سمعت كده ك... انتوا عارفين كأن فعلا رعدة نزلت على قلبك ايه ده فأتاهم الله مش فأتاهم جنود الله او فأتا... فأتاهم الله كأن سبحان الله والله المثل الاعلى يعني عارفين واحد واقف بره الحصن وهم قاعدين يحصنوا يحصنوا يحصنوا خلاص خلصته قام داخل ومكسر عليهم الحصن اتاهم الله دخل عليهم الحصن دمر عليهم الحصن وهزمهم الله في ارض المعركة الله بيدافع عن جنوده وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله هو اللي بيرميهم بسهامه سبحانه وتعالى الله هو اللي بيدبر لينا احنا يا اخوانا بنتعامل مع الحياة بقوة الله لو المعاني دي دخلت نفوسنا حتى يغيروا ما بانفسهم النص التاني من السورة بيشرح يعني ايه حتى يغيروا ما بانفسهم انك ما عدتش تعامل غير ربنا مش فلان شتمني اكشر في وشه لا يا حبيبي انت بتعامل ربنا انك انت ما عدتش تخاف غير من ربنا وتطمئن قلوبهم بذكر الله انك ما عادش قلبك ينظر غير لله الله يبسط الرزق ما تشيل ما تذلش نفسك لمخلوق ولا لسبب ولا الواسطه ولا اخ يدخل لجنه شفوي الدكتور يكون كاره للملتحين ولا المنقبات يقعد يغلس عليه والاخ يقعد يذل في نفسه ويهين في نفسه ويقبل الاهانه ليه ليه انت فكرك ان الدرجات دي ده الدرجات دي رزق انت فكرك انها بايده ده بايد الملك ازاي تقبل ان دينك يهان عشان كذا درجة مش بايده اصلا هو ده اليقين بقى هو ده ما بانفسهم هو ده هو ده اللي لو اتغير ساعتها شوف ربنا هيفتح على ايدك قد ايه هو ده اللي لو اتغير ساعتها شوف ربنا هيخليك فتح مبين للامة قد ايه لما المعاني دي تسكن قلبك في اخر الصورة اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها اوعى تخاف من قوتهم شوف قوة الله وافتكر ان ربنا معانا سبحانه وتعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا اوعى تخاف من مكرهم اوعى تخاف من كيدهم اوعى تخاف لما تسمع في الجرايد ان مش عارف امريكا عندها ايه وروسيا عندها ايه والله العظيم قسما بالله لو رجاله قاموا في هذه الامه لا ينسفوا كل دول بقدره الله سبحانه وتعالى ولكن لو رجاله بحق وحقيقي سوره الرعد ثلاث صفحات بتكلمك عن الله بترعد في سماء قلبك بالكلام عن الله قلبك بيتشحن بالكلام عن الله وثلاث صفحات بتقول لك غير من جواك الكلام ده اتقال لك عشان تتغسل من جوه عشان يحصل مقامات اخر الصورة اللي هي ايه الخروج من معاملة المخلوق الى معاملة الخالق الخروج من نظر القلب للمخلوق الى نظر القلب لهيمنة الخالق على كل شيء الخروج من الخوف من المخلوق الى الامن بالخالق والاطمئنان بالخالق ثم الامن بالله دافع عن دينك وما تخافش من اهل الباطل ثم الثقة في الله اوعى تخاف من مكروههم ربنا قادر اوعى تخاف من قوتهم ربنا قادر نفسك اتغيرت بقيت انسان تاني بقيت مخلص لربنا يبقى هتبقى من اهل الصورة اللي بعدها صورة ابراهيم صورة الائمة والامامة هتبقى امام على قد ما المعاني دي جواك بعد صورة الرعد ما خلصت يا جماعة اول طلب الطلب بعدها الف لام را كتاب انزل اليك لتخرج ايه لتخرج خمسة من اصحابك لتخرج اخوك الصغير لتخرج لتخرج اختك اللي مش راضيه تلبس حجاب لتخرج ثلاثة معاك في ال section ولا في ال round لتخرج الناس كلهم يا رب بكل اجناسهم ولغتهم وثقافتهم وتوزيعهم الجغرافي ازاي يا رب الناس كلها ايوه الناس كلها ازاي يا رب ازاي ده مهمة رهيبة استنى لتخرج الناس ايه من الظلمات كل الظلمات كل المنكرات كل المعاصي اللي على وجه الارض دي لازم تتغير كل المنكرات اللي بترتكب في الشوارع دي لازم تتغير كل الكبائر اللي بترتكب في بلاد الكفر نفسها لازم تتغير كل راية رفعت لغير الله لازم تنزل من الظلمات كلها ظلمات العقيدة كل قبر وثني بيروح يتدبح له ولا يقولوا له يا بدوي ولا يا طهرة لازم يتغير كل ده لازم يتغير كل منكرات العقيدة كل ظلمات الاخلاق كل ظلمات النفوس وامراض القلوب اللي بقت ماليه الناس الحقد والحسد والغل وياكش تولع والانانيه وهذه الامراض الفتاكه والعياذ بالله اللي العقوبات قاعده تنزل علينا بسببها كل ده لازم يتغير من الظلمات الى النور النور يعني ايه يا رب النور ده اهو يعني ايه يعني ال 6236 آية دول لازم كلهم يبقوا متطبقين في الواقع ازاي يا رب هي دي المهمة طب يعني طب هنقدر يا رب عشان كده ربنا بيقول ايه لتخرج الناس من الظلمات الى النور ايه باذن ربهم مش بيك ده بي انا ما هو لو بيك انت عمرك ما تقدر تنفذ المهمة ديت طول ما انت معايا ومن جنودي هجيب الفتح ده كله على ايديك الطلب ده الطلب امتى يا جماعة بعد سورة الرعد اول طلب بعد سورة الرعد عشان تعرف سورة الرعد المفروض تصنع في قلبك ايه انك انت تبقى مؤهل انك تنفذ المهمة ده ايه يعني النهاردة كنا مع بعض ال ال مع بعض ال ايه ده مع بعض ال ال المعاني الجليلة والخطيرة والعظيمة في جلسة من الجلسات القرآنية زي ما قلنا دي سلسلة جلسات قرآنية او نصوص اغلى من الكنوز سميها زي ما انت عايز او القرآن هو الحل سميها الاسم اللي انت عايزه كله صح كله ماشي اي علاقة بينك وبين كتاب الله جديدة هتخليك راجل وهتبنيك وهتخليك سبب من اسباب فتح الله على الامة باذن الله سبحانه وتعالى فيا جماعة احنا ماشيين في في الموضوع ده ومعاه ومن ضمنه ان شاء الله برضو قصص الانبياء القصص العظيمة قصص اسبق الخلق الى الله سبحانه وتعالى اه اتمنى ان احنا علاقتنا بالقرآن تتغير وإلا الكلام ده كله هيبقى كلام انت, انت تروح عارف هدفك الثلاث شهور ونص جايين لغاية ما رمضان يخلص خلاص قيام الليل بالقرآن انت بتتربى حفظ القرآن تبدأ تشوف الحفظ لازم فورا يا اخوانا يا اخوانا فاذا فرغت فانصب انصب في ايه انصب في القرآن في قيام الليل ما ده المعنى للرسول عليه الصلاة والسلام يعني حتى معنى الآية نفسه لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كده القرآن تزود بقى تزود عشان تتشحن وتتملى وتفهم وقلبك ينور وتتغير من جوه وربنا يغير بيك ويغير بسببك وتبقى انت سبب التغيير يبقى عايزين حفظ القرآن فهم القرآن سماع شرايط اللي بتتكلم عن تفسير القرآن لأي حد من اللي اتكلموا عن فهم القرآن وتفسير معانيه انك انت نفسك يكون عندك تفسير تبدأ تقرأ فيه ابدأ نقنق كده في القراية لغاية رمضان رمضان لسه عليه شهرين و... وعشر ايام تقريبا بإذن الله تبدأ تنقنق كده بقى تمسك اي تفسير مختصر ابن كثير لأحمد شاكر مختصر ابن كثير للشيخ مصطفى في ظلال القرآن لسيد قطب ايه, ايه تاني السعدي تفسير الشيخ السعدي الله يرحمه ايا ما كان يعني التفاسير الخفيفه اللي موجوده آه، ايسر التفاسير لابو بكر الجزائري حسب بقى اللي يريحك كله جميل وكله هيوصلك حسب ال ال ال الطريقه اللي تريحك ولكن يا جماعه جهادنا الفتره الجايه دي علاقتك بالقران الثلاث شهور دول لو فاتوا عليك والله العظيم ممكن ما تعوضهم ابدا ابدا الثلاث شهور الجايين دول علاقتك بالقران لازم تبقى اقوى ما تكون احنا يعني الوقت في بعض الورق انا مش عارف في ايه بالظبط آه، ولكن يا جماعه انا عايز اقول حاجه واتمنى ان اي اخ او اخت موجودين لو حضر اي درس فيه اخوة واخوات ينصح الداعية اللي بيدي الدرس بنفس الموضوع كده احنا هنطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لما كان المسجد بيبقى فيه رجال ونساء النساء ورا الرجال ان النبي كان بيأمر الرجال انهم يفضلوا مكانهم بعد ما الصلاة تخلص يأمرهم يفضلوا مكانهم عليه الصلاة والسلام والنساء تمشي ويتساب للنساء مدة زمنية كله يكون مشي من مكانه طب واحدة انا مستنية اخويا انا مستنية جوزي استنيها عند استاد الجامعة قدام بقى تستنيهوش هنا عند المسجد لان يا اخوانا الاختلاط ده سر كل وباء وسر كل فتنه احنا جايين لربنا مش جايين عشان ايه يعني اي شاب يفتن في دينه فان شاء الله اول ما الدرس هيخلص ان شاء الله باذن الله الاخوة ما فيش اخ يطلع بره يعني ما فيش اخ يعرض نفسه ان الناس تبص له بصه مش كويسه مفيش اخ يطلع بره هنفضل بالظبط 10 دقايق بالثانيه يعني اي حد يعدهم ممكن تعدهم مثلا 10 دقايق بالظبط ما يكونش في اخت موجوده بره في المكان اللي بره ده خالص ال ال الاخوات يعدوا ان شاء الله باذن الله يسمح للاخوه بالايه بالافراج خلاص اتفقنا